بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل ومع القلب في الصحة والمرض مع الدوران مع الخفقان مع السريان مع الشريان مع الدعامات مع الجلطات مع البالون مع التوسيع مع المنظمات مع كل ما هو جديد ومفيد للقلب في الصحة والمرض يتجدد نبض الحياة النهاردة بناقش موضوع كنت بدأت قبل كده القلب يفكر ويعقل لغاية وقت قريب جدا كانت الناس بتعتقد ان القلب مجرد مضخة زي موتور بيضخ الدم وخلاص قطعة من اللحم تضخ الدم وخلاص إلى أن ظهرت ملاحظات غريبة ومذهلة ومثيرة للدهشة بعد عمليات زراعة القلب ونقل القلب في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرين تقول إحدى البروفيسورات ليندا هاريسك إن هي يعني لقت حاجات غريبة جدا في الأطفال أو في الأشخاص الذين تلقوا القلب من تغير في العاطفة وتغير في الروح المعنوية وتغير في الطباع بتحكي إحدى الأمهات اللي كان طفلها توفي نتيجة عيب في القلب ومشكلة وتم نقل القلب قبل الإصابة التامة ليه لطفل آخر هذا الطفل الجديد كانت بتحتضن وتجد تحس ان هو ابنها نبضات قلبه هي هي يعني وبعد شوية جاله نفس الخلل اللي هو في الدماغ اللي كان موجود عند طفلها الأول الناس اللي اتنقلها قلب صناعي ما عاشتش كتير أحد هؤلاء الأشخاص يعني اسمه بيتر ده يعني فقد الإحساس باللي حواليه قال إن أنا ما بقتش عارف القرايب بتاعتي مش عارف أطفالي أنكر الأهل والجيران بل انه الحد ايضا واصبح عنده رغبه في الانتحار الى ان توفي بذبحه صدريه ومعظم الناس اللي اتنقل لهم القلب الصناعي اللي هو المتحجر المتيبس الخالي من الاعصاب ما عاشوش كتير ويمكن هذه التجارب بتثبت اهميه القلب ك يعني جهاز استشعار واحساس واعصاب في حوالي 40 الف خليه عصبيه بتتناغم مع المخ الرئيسي أو المخ اللي هو موجود في الجمجمة نستطيع القول أن هناك المخ الطرفي ده موجود في القلب اللي هو 40 ألف خلية عصبية وفي المخ الرئيسي أو الجهاز العصبي المركزي ده موجود في الدماغ أو في الجمجمة ويبدأ نشاط القلب قبل نشاط المخ يعني في الأسبوع الثالث بيبدأ نشاط القلب ويمكن برضو في عمليات زراعة القلب لقينا أن القلب اللي هو منقول ومش متوصل بالأعصاب يبدأ يشتغل قبل ما يبدأ الهرمونات والإفرازات الجهاز العصبي اللي جاية من المخ بتاع المتلقي تشتغل عليه يعني برضو القلب له استقلالية لو رجعنا للقصص قصص كثيرة جدا من ضمنها واحدة بتحكي عن جوزها ان هو كان يعني راجل جاف المشاعر كان راجل غليظ المشاعر كان قليل التعليم ملوش اهتمامات أدبية أو فنية أو ثقافية اتنقل له قلب بعد عمليه نقل القلب لقى شخص مختلف تماما بيهتم بالشعر وبالادب وبالفنون وشخص رقيق المشاعر وحساس جدا لما تم البحث وجد ان هو المتبرع او اللي هو القلب ده نقل اليه من شاب كان شاب يعني فنان وعازف ومحب للادب والفن والثقافه اذا القلب بيسجل بعض الذكريات او بعض الافكار او بعض المشاعر بل ان بعض العلماء بيقولوا ان هو بيسبق المخ في الذاكره وان ذاكره القلب تسبق ذاكره المخ ويمكن لو رجعنا للقران هنلاقي ذاكره الخليه دي موجوده في كذا يوم تشهد عليهم ايديهم وارجلهم وجلودهم الايدي تسجل والارجل تسجل والجلود تسجل والقلب هو مخزن رئيسي لتسجيل الذكريات ودي من الآيات المعجزة جدا اللي هي مرتبطة بهذا الموضوع إن ذاكرة الخلية الناس فاهمة إن هي لما بيعمل حاجة مثلا بتنسخ لا الخلية بتاعة العضو الذي قام بها ده كان اليد أو القدم أو في القلب لو كانت حاجة اعتقاد أو إحساس أو مشاعر ولو شفنا برضو القرآن على القلب إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كان دايما المفسرين يقولوا يقصد به القلب المعنوي الروح أو النفس لكن هذه الآية حسمت هذه القضية عندما قال القلوب التي في الصدور أي القلب الموجود في القفص الصدري المكون من الأذين الأيمن والأذين الأيسر والبطين الأيمن والبطين الأيسر فهو القلب العضوي أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فجعل في هذه الآية القلب هو مناط البصيرة البصيرة أو بالإنجليزي يسموه الإنسايت اللي هو الإدراك يعني ممكن الواحد يبصر ينظر ولا يبصر يعني النظر انك تشوف الحاجة تبص لها لكن عشان اعرف ان ده مثلا ألم يبقى لازم يوصل لمركز البصيرة والإدراك ممكن الواحد يشوف ولا يبصر فالقلب هو مناط البصيرة في أشياء كثيرة جدا هنستأنف هذا الحوار المذهل والموضوع الشيق الحديث بعد تلقي أو الاتصال النهاردة أحمد
السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور وحشتنا يا دكتور والله ألو
السلام عليكم يا دكتور اتفضل يا أحمد
وحشتنا يا دكتور والله ربنا يبارك في حضرتك ربنا يخليك آه، لو تكرمت يا دكتور آه، كنا محتاجين ارشادات عامه للمرضى اللي بيحصل لهم تضخمات في في عضله القلب او تضخم في عضله القلب تضخم في عضلة القلب عايز إرشادات يعني عامة ارشادات عامه من حضرتك مثلا هي- هيبتدي يعمل ايه او التوجيه يكون ايه عشان الامر ما يتطورش الاكبر من كده ماشي ده سؤال مهم جدا وبيفيد ناس كتير جدا لأن المرض ده بقى منتشر في مصر أستأذن جدا حضرتك يا دكتور لو تكرمت كلمه صغيره بالنسبه للاحداث
ماشي اتفضل يا أحمد طبعا هو حضرتك الثورة حدثت بإرادة الله عز وجل آه.
لكي تكتمل لازم نكون ماشيين على نهج الله عز وجل فربنا يحفظ الرئيس ويبارك فيه أنا بس كلمة بوجهها من كل قلبي يا سيادة الرئيس حتى يعني آه، يكون معك معية الله عز وجل وتأييد الله ونصر الله لا تتماثل في أي أمر مع قوة سياسية ولا مع ولا مع أي تيار في أي أمر من أمر الله لان الامر ده مش محتاج ان ان فلان يأيد او فلان يعارض لا الامر ده محتاج معيه وتأييد من الله عز وجل تمام.
حتى يكتمل النص نعم الله ربنا يحفظك تبارك الله ماشي شكرا يا احمد ربنا يخليك هو يمكن آه، يمكن آه، النهارده آه، انا اخترت موضوع القلب يفكر ويعقل عشان الحاله النفسيه والتوترات وعلاقه المشاعر والاحاسيس والغضب والتوتر والقلق ومصر كلها امبارح المحروسه كلها كانت على صفيح ساخن تتابع اللي هي فعاليات الاحتفال بالذكرى والذي كان يوما دمويا رهيبا ورسالتك يا احمد اكيد آه، هتتنقل لسياده الرئيس لكن انا برضو بحب اوجه له رساله هي رساله عتاب اذا اذا آه، صح التعبير يعني ما ينفعش ان نقعد لغايه الساعه واحدة بالليل لغايه ما سياده الرئيس آه، يكتب تويته تغريده على تويتر يعزي فيها شهداء السويس ده الموضوع كان يستحق خطاب واجتماع مجلس قومي ولان موضوع جلل يعني امبارح كان اللي حصل ده مش حاجه بسيطه فلازم يبقى ردود الافعال اقوى من كده وردود الافعال الافعال المتباطئه دي اللي اودت بالنظام السابق عايزين يبقى فيه رد فعل وعايزين يبقى قبل رد الفعل يبقى فيه الفعل يعني الواحد ي- يعني يسبق الاحداث فاصل قصير ونعود
Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفاني الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة الظهر موعد صلاة الظهر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
خبر عاجل عايز تعرف نتيجتك في الإعدادية قبل ظهورها في المدارس يلا نفرح أهالينا وحبايبنا ونطمنهم على نتائجنا عايز تعرف نتيجتك ومجموع درجاتك في كل المواد مادة مادة وتحت إشراف إدارة الأليوبية التعليمية اتصل من أي خط أرضي على 09537 أو من أي محمول على 5997 اتصل بينا حالا ودخل رقم جلوسك واعرف نتيجتك بالتفصيل مادة مادة اتصل واعرف نتيجتك قبل أي حد تاني هذه الخدمة متوفرة لطلاب محافظة القليوبية فقط
بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم من جديد وتجدد اللقاء وتجدد نبض الحياة وموضوع الحلقة آه، كما أسلفنا عن القلب يفكر ويعقل آه، تلك المضغة التي كان لوقت قريب يعتقد أنها مجرد مضخة موتور بيضخ وخلاص الدم لكن بعد أبحاث القلب وعمليات زراعة القلب تبين الجزء النفسي والعصبي للقلب والقلب كما قلنا من الأبحاث والدراسات مزود ب 40 ألف خلية عصبية بتعمل بتناسق إشارات صادرة وواردة مع المخ بل إن إشارات القلب الكهرومغناطيسية يمكن تسجيلها وانت يمكن لما تقعد مع واحد تحس ان انت فعلا قلبك ارتاح ليه في اشارات بين القلوب وبين القلب والمخ واشاره القلب عند كثير من العلماء بتسبق المخ بدليل ان عمل القلب بيبدا آه، قبل آه، تكون المخ آه، في الجنين ويمكن القران كان سابق للعلم الحديث آه، في هذا الصدد وكل الآيات التي تأتي في هذا المضمار في الحديث عن القلب يعني نتكلم عن القلب القاسي الفاقد الأعصاب والإحساس آه، ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة جعل القلب القاسي كالحجارة وزي ما قلت لحضراتكم القلب الصناعي اللي اتعمل كان قلب متحجر فاقد الإحساس فاقد الإيمان يعني ال- ال- المريض اللي تركب له القلب الصناعي اللي هو من مادة بلاستيكية أو معدنية كان لا يحس بمن حوله ومبداش يعرف آه، أطفاله ولا أولاده وتنكر لزوجته وأهله وبرضه فقد إيمانه بالمولى عز وجل وانتهى آه، بإلحاده وبيجي لهم ذبحة صدرية وبيموتوا بعد فترة قصيرة جدا القلب المتحجر أيضا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون والحديث بيقول إذا أذنب الإنسان بتنكت نكتة سوداء نقطة سوداء النقطة السوداء في جدار القلب دي بتبقى عبارة عن بعض الخلايا التي آه، بتتلف نتيجة نقص الدم ونقص سران الشريان التاجي لها فبتعمل زي نقطة سوداء وكل جراح القلب يعرفون هذه النقطة بتظهر للقلب اللي تم آه، حدوث جلطات فيه آه، طيب نشوف هذا الاتصال أم سجدة السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور علي صوتك شوية الو السلام عليكم وعليكم السلام كل سنه وانت عام وحضرتك بخير وانت بالصحة والسلام آه، لو سمحت يا دكتور معايا بنتي ساجدة عمرها أربع سنين وثلاث شهور آه، الموضوع باختصار يعني إن هي كان بدأ معاها الموضوع بدور آه، كحة يعني هو كانوا قالوا لي برد واللي قال لي واللي قال لي حساسية على الصدر والكلام ده فرحت فيها مستشفى الصدر عندنا هنا في الإسماعيلية اه آه، أخدت علاج لمدة شهرين حقن مضاد حيوي أخدت حقن إيبودرين حساسية أخدت دواء الحساسية أخدت كل ده ما عملش معاها أي نتيجة خالص تمام اللي رحت واخداها وطالعه بيها على دكتور استشاري عندنا برضو في الاسماعيليه عملت لها اشعه مقطعيه على على صدرها الدكتور قال لي ان ال- الرئه آه، البلغم سادت الرئه وفي فص متضخم في الرئه ضاغط على عضله القلب تضخم في الرئة في تضخم اه فص في الرئه متضخم ضاغط على عضله القلب البنت طبعا مفيش طقوحها متواصله متواصله متواصله ليل ونهار مفيش نوم اطلاقا بالليل تضخم في الرئة ولا تضخم في الشريان الرئوي لا ع- قال لي فص الرئه عباره عن ثلاث فصوص في فص متضخم واخد ضفتين الرئه ضاغط على عضله القلب ده اللي قاله لي الدكتور طيب والقلب اخباره ايه نعم القلب اخباره ايه لا هو ما قاليش حاجه على القلب هو قال لي ان هي ضغط على عضله القلب ما لازم نشوف القلب لازم تعملي موجات صوتية على القلب ونشوف لا القلب هو ما قاليش على حاجه هو انا دلوقتي كل اللي بعمله ان انا بعمل لها اشعه تلفزيونيه عاديه كل 15 يوم وبروح بقى للدكتور جايبه لها جهاز آه، nebulizer تنفس؟
في البيت تنفس مم.
بتاخد سنتي محلول ملح ونص سنتي من دواء كده عباره عن امبولات بلاستيك الدكتور برضو قال لي عليها و15 يوم بعمل اشعه تلفزيونيه وبروح للدكتور الدكتور بيقول ان في تحسن انا مش شايفه التحسن ده خالص مش الكحه شايف زي في ما هي، تحسن والبنت مش فيها قادرة بتتحسن مفيش تحسن هو بيقول الاشاعات بتقول في تحسن انت شايفة ايه انا شايفه ان مفيش اي تحسن طيب.
التنفس بتاعها صدرها خشوله على طول وكتمه على طول في صدرها البلغم طبعا صوت تزييق على طول بسمعه من الاوضه الثانيه يعني هي نايمه في اوضه نايمه في اوضه بسمع صوت صدرها احنا لازم نشوف مشكلة القلب بتاعتها ممكن تكون المشكلة اساسا في القلب وهي اللي عاملة اللخبطة اللي في الرئة لا، هو فلو كل سمحتي الألوان تعملي لها الدكتور قال موجات إن هو صوتية على ال- القلب وممكن تعرضي الحالة عليا شوفي النمرة من طب لو كنترول سمحت يا دكتور حضرتك تنصحني اعمل ايه آه، لازم نعمل موج... عرض على استشاري قلب اعملي موجات صوتية على القلب عايزه اجيبها لي ممكن تاخدي الرقم من الكنترول ونتواصل بعد كده ان شاء الله آه يعني ارجع للكنترول حضرتك ان شاء الله يعني هجاوب الاول على السؤال بتاع آه، احمد اللي بيتكلم على تضخم القلب وبعد كده اتلقى الاتصالات الثانيه احمد بيقول عايز آه، حاجات للمريض اللي عنده تضخم في عضله القلب نصائح عامه بص يا احمد الوقايه قبل ما يحصل تضخم في القلب آه، لازم آه، نمنع تضخم هذا القلب والوقاية من تضخم القلب بالسيطرة على ضغط الدم بالوقاية من الذبحة الصدرية وتصلب الشرايين بالاكتشاف المبكر للسكر وعلاجه آه، برضو الدهون والكوليسترول والنمط الغذائي والحركة وإنقاص الوزن وتجنب التدخين بكل أنواعه والمسكنات اللي بتتاخد آه، كده بدون داعي كل هذه الأشياء بتعم- بتعمل زي نوع من الوقاية من آه، أمراض آه، عضلة القلب وتضخم القلب طيب لو حصل آه، تضخم لعضلة القلب يعني بقدر الإمكان الواحد بيبقى طبيب نفسه يحاول يقلل المجهود بتاعه بقدر الإمكان يشتغل في حدود اللياقة بتاعته يقلل الملح والمخللات من الأكل بقدر الإمكان وهو نايم لازم يحط مخدتين أو ثلاثة تحت دماغه يواظب على الأدوية الم- المدرة للبول بقدر الإمكان الأكل بتاعه يبقى خفيف ما يملاش بطنه مرة واحدة وينام أو ما يملاش بطنه ويبدأ يتحرك مرة واحدة لازم يسيب فاصل بين الأكل أو النوم والأكل والمجهود الحاجات دي كلها بتساعد يتجنب طبعا التدخين الإيجابي والسلبي فيقول لي طب انا ما بقدرش امنع الناس اللي معايا لا انت كده وصلت لمرحله في القلب ممكن نفسك يتعب ممكن قلبك يتعب من المدخنين حواليك فلازم تبقى الامور واضحه وصريحه مع الناس اللي حواليك لابد من الاقلاع عن التدخين اتصال جديد الو السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور اهلا بيك
انا مدام منى اللي عملت عندك القسطره يا دكتور من شهرين اهلا بيك يا مدام منى
اهلا وسهلا بيك انا يا دكتور دلوقتي سافرت آه، بلدنا ف- فتعبت جاتني الازمه مرتين آه.
وتعبانه قوي
ايه التعب اللي في عندك دلوقتي الاسبوع مرتين يا دكتور تعبت قوي في الاسبوع مرتين جاتني الازمه ايه اللي بقى التعب اللي حاليا عندك دلوقتي ببقى قاعده مش قادره اخد نفسي وحجر كده رايد على صدري ان ساعه عملت القسطره حضرتك قلت لي ان انت عندك عيب خلقي اه مرض خلقي أنا دلوقتي في يا دكتور الشرايين تعبانه قوي مرض خلقي في الشرايين التاجيه اه اه فانا دلوقتي تعبانه يا دكتور سكاكين بتقطع في قلبي زي ما حض... زي ما قلت لحضرتك اه ومش قادره مش قادره اتحمل الالم ماشي والازمه جاتني الاسبوع ده مرتين طيب اتفضلي وانا اقول لك بقى ماشي.
خدوني في البلد وداني الدكتور آه، في البلد قال لي ده انت ما عندكيش اي حاجه لا وعطاني علاج رميته ما رضيتش اخده فعاوزه حضرتك ت- تقول لي الله يكرمك ماشي خلاص اتفضلي بالنسبة لأمراض الشريان التاجي عند السيدات احنا قلنا قبل كده ممكن تطلع القسطرة سليمة الشرايين التاجية كويسة لكن في بعض حاجات بسيطة يعني مثلا أما بقول كويسة عند دكتور القلب أو دكتور القسطرة معناه إن مفيش ضيق بيحتاج توسيع أو دعامة لكن مش معناه إن هي سليمة لأن هو معظم أمراض الشرايين التاجية عند السيدات بتبقى على الشرايين الصغيرة بيبقى ضيق في الشرايين الشعيرات اللي احنا ما بنشوفهاش وساعات بيبقى فيه لولوه في الشريان التاجي يعني بدل ما هو ماشي في خط مستقيم بيبقى آه، م- في تنيات كده ولولوات وتعرجات على نفسه بنسميه corkscrew ده بيعمل بطء في سريان الشريان التاجي ويعمل ذبحه صدريه بالظبط زي الام الذبحه الصدريه اللي الشريان التاجي بتاعه مسدود ايضا في بعض الناس بيبقى عندهم بطء في سرطان الدم بتلاقي الشريان مفتوح والدم ماشي بطيء في لزوجة في الدم في ناس عندها لزوجة في الدم وفي ناس عندها قابلية للتجلط في الدم فده المفروض بيمشي على أدوية الذبحة الصدرية مدى الحياة ده بننفع نعمل له دعامة ولا بينفع نعمل له مثلا آه، توصيل رقعة على الشريان التاجي بالجراحة لكن أدوية مذيبات للجلطة وأدوية تمنع الجلطة مدى الحياة وأي لخبطة في اللزوجة نتيجة نقص السوائل مثلا لو الجو حر شوية أو ما شربش سوائل كفاية في اليوم ده أو حصل عرق زيادة فقد في السوائل آه، كل ده بيؤدي إلى زيادة اللزوجة فتبص بيجيله الأزمة القلبية أيضا بتحصل مع الانفعال والانقباض يمكن لسه احنا بنتكلم على الجهاز العصبي يمكن نسبة كبيرة جدا من أمراض القلب عند السيدات بتبقى نتيجة تقلص في الشريان التاجي سبازم اللي هو يتقلص والتقلص ده بيبقى مرجعه للجهاز العصبي لذلك القلب الهادي اللي هو لا ينفعل بتطرف مع الأحداث واحنا طبعا يعني في أزمات متلاحقة ما بنفوقش من يوم إلا ما يجي يوم أشد منه أزمات وكوارث في كل مكان بنسأل المولى عز وجل أن يشمل المحروس بعنايته ورحمته ويرفع الكرب والغمة عن جميع أنحاء مصر إن شاء الله لكي تطمئن القلوب وتستقر القلوب فمهم جدا يا ست منى حتى لو القسطره ما بينتش ان في ضيق او انسداد في الشرايين ان احنا نتبع النظام الغذائي المظبوط ونتبع الحركه ونحاول نقلل الوزن ونبعد عن الانفعالات والتوترات لان انا اعرف ان بعض الناس بتبقى عصبيه جدا بيجي اهلها يقولوا لي ده ما بيطيش حد يكلمها فدي طبعا لازم هيجي لها الام الذبحه مع اي انفعال او مع اي توتر اتصال جديد ام محمد
السلام عليكم عليكم السلام انا سمعت يا دكتور والدتي عندها 57 سنه هي عندها سكر وضغط سكر بس وضغط المشكله دلوقتي ان عندها نهجان جامد يعني ما بتقدرش تمشي متر على بعضه اه و... و...
من امتى النهجان ما ده فيش حاجه من امتى
هي بقى لها فتره على كده يعني بقى لها حوالي سنه سنه وهو يعني الموضوع اول ما ظهر عملت لها اي الموضوع فحوصات كده.
للقلب زي رسم قلب مثلا موجات آه، صوتيه آه، اشعه القلب بيبين ان ما فيش حاجه بس عملنا آه، اشعه في معهد القلب يعني هي هي جالها موضوع الكلى وعملت آه، آه.
دعامه على الكلى وكده وبس هو موضوع النهجان بقى و...
الموجات الصوتيه بينت ايه
نعم الموجات الصوتيه على القلب بينت ايه اه هي في اشعه قالت ان عضله القلب ضعيفه في بنسبه ضعف عضله القلب كام في الميه 50% عضله القلب ضعيفه 50% يعني الرقم اللي هو رقم الضخ 50% ولا العضله ضعيفه بنسبه 50% لا العضله ضعيفه بنسبه 50% يعني الرقم طالع كام مش عارفه والله بس هو اصل هو الدكتور الطبيعي من ساعات 40 ل 60 لغايه 40 بتبقى فيه ضعف بس مقبول عايش لكن اقل من 35% بتبقى دي مشكله فهي الرقم اللي مكتوب في الموجات كام عندك فكره لا مش مش مش متأكدة طيب بالظبط، ما بس هو حاولتيش الدكتور تدوري على ايه سبب ضعف عضله القلب يكون الشريان التاجي حصل فيه حاجه
نعم ما فيش حد من الاطباء طلب منك فحص للشريان التاجي عشان ندور على ايه اللي عمل ضعف عضله القلب لا والله ما احنا عايزين حضرتك تقول لنا يعني نعمل طيب إيه اتفضلي وانا هقول لك بقى التشخيص بتاع الحاله بتاعتك شكرا دكتور
طيب بعد ما نشوف الاتصال ده هنجاوب على السؤالين ايوه فاطمه فاطمه فاطمه ايوه اتفضلي شكرا ده مع الدكتور دلوقتي اه اتفضلي ماشي السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام انا عند اسمي فاطمه وعندي 44 سنه 44 سنه فعندي مشاكل ضربات قلب من زمان بس زادت قوي كنت بعمل عمليه وساعتها جات لي تعب في القلب الضربات برضو بقت ضربات سريعه منتظمه ولا سريعه ملخبطه رفرفه يعني لا مقلبه يعني ممكن ساعات تفضل تضرب تضرب و...
ساعات بتيجي ضربه وضربه وساعات بتبقى ضربات منتظمه مع بعضها
لا ما بتنتظمش ممكن يسكت خالص احس انها ساكته كده وفجاه ابص لها تضرب احس جسمي كله بي- بيتنفض لدرجه ان ايدي نفسها بتنمل ولما امشي الاقي ال- الو- الوجع عملتي طبعاً.
تحاليل صوره الدم او الغده الدرقيه انا عملت تحاليل كتير انا عندي اساسا لخبطه في الهرمونات هرمونات.
عشان كان عندي تكيسات اه طيب فساعتها بتاخدي علاج بالهرمونات اه طب ما هي ادويه الهرمونات دي ممكن تلخبط آه، نبض القلب فيعني ممكن يكون ده حضرتك- لا السبب حضرتك ما انا عامله قبل كده كذا رسمه قلب وفيها يطلع مظبوط وفيها تطلع ملخبطه وعامله الاشعه اللي هي بالصبغه دي طب فساعتها- اتفضلي يا فاطمه وانا اقول لك هنعمل ايه بقى بالنسبه لك نعم اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك ماشي شكرا دكتور بالنسبه للحاله الاولانيه بتاع الاخت المتصله اللي قالت ان والدتها عندها آه، آه، 57 سنة وسكر وضغط وفجأة نهجان بعد كده موجات صوتية تضخم في عضلة القلب ده سيناريو احنا عارفينه جدا لتضخم عضلة القلب نتيجة ان السكر بيعمل نوع من التخدير للألم يعني معروف ان القلب في جزء كبير جدا حساس احنا لسه بنقول القلب يفكر ويعقل في شبكة عصبية 40 ألف خلية وغشاء ال pericardium أو التامور أو الشغاف زي ما قال المولى عز وجل شغفها حبا الشغاف ده اللي هو ال pericardium أو غشاء التامور ده أكثر جزء غني بالأعصاب ده بيتأثر بالألم جدا فممكن السكر بيخدر هذا الألم فتبص تلاقي تجي له أزمات قلبية من غير ما يحس ويفاجأ بعد كده أنه بينهج يعمل موجات صوتية يلاقي العضلة تضخمت وتمددت وترهلت وحصل فيها وهن وضعف آه، نيجي ن- نعمل ابحاث وفحص للشرايين التاجيه نلاقي ان في قصور في الشريان التاجي على مدار الايام ده اللي ادى الى ضعف عضله القلب فلازم اي حاله ضعف عضله القلب ن- نفحص الشرايين التاجيه الاول اما عن طريق المسح الذري او ال multislice CT بالكمبيوتر او بش- القسطره بتاعه الشرايين التاجيه نيجي بالنسبه للحاله الثانيه بتاعه الخفقان لسه بنتكلم بنقول ان الايقاع بتاع القلب منتظم من 60 ل 90 ممكن يوصل لغايه 100 وبيقل مع النوم لغايه 50 لك- لكن ايقاع منتظم يعني الواحد بي- بيدق في اليوم حوالي 100000 دقه يعني في السنه حوالي 5 5 مليون دقه يعني رقم آه، مرعب جدا من آه، ضربات القلب ومع ذلك آه، هتبص تلاقي ان آه، هذه الاشياء منتظمة وبإيقاع منتظم إلى أن تنشأ بؤرة كهربية في القلب أو ضفيرة كهربية زيادة دي بتعمل خلل في كهرباء القلب لذلك احنا بنحاول ندور على أسباب خلل كهرباء القلب مثلا أنا قلت لها التحاليل وقالت لي الهرمونات ملخبطة أحيانا الهرمونات الغدة الدرقية أو هرمونات الأنوثة ممكن تعمل اضطراب في ضربات القلب لكن مهم جدا أن أنا أشوف رسم القلب وأعرف نوع الاضطراب ده في كهربة القلب هل هو أوزيني ولا بطيني وبناء عليه بنحدد إذا كان العلاج هيبقى بالأدوية أو هنحتاج نعمل قسطرة كهربية وكي للبؤرة الكهربية الزيادة نرجع لموضوع الحلقة القلب يفكر ويعقل وأنا بقول إن ذاكرة القلب أصدق من ذاكرة المخ أيضا يعني المولى عز وجل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم واللسان معروف أنه اللي بيحركه ناصية كاذبة خاطئة الناصية ده الجزء الفص الامامي frontal lobe من المخ ده اللي هو لقوا ان لما بيسجلوا الاشارات الكهربيه منه لما يكون الانسان بيكذب بيشتغل بطريقه كبيره جدا فال frontal lobe ده المسؤول عن الكذب ناصيه كاذبه خاطئه فالمخ يكذب والقلب لا يكذب يعني لذلك يقولون في ألسنتي بألسنتهم ما ليس في قلوبهم دايما ذاكرة القلب بتبقى هي الذاكرة الصادقة اللي فيها المعلومات الصادقة والأحاسيس الصادقة لذلك المصطفى يقول استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك يعني أنت لما يبقى عندك آه، موضوعين ما أنتش عارف إيه تبص تلاقي ترجع لقلبك كده وتشوف قلبك مستريح لإيه يمكن صلاة الاستخارة برضه في آخرها بتدعو دعاء الاستخارة وبعد كده تقول يعني اشرح قلبي يا رب للامر اللي انت تختاره ورضيني به فبرضه القلب لازم يكون منشرح وراضي فذاكره القلب هي اكثر صدقا ومشاعر القلب وعقيده القلب هي الاسبق والاصدق اذا ما قارنت بالمخ ايضا لما جه مصطفى يتكلم عن الاثم قال الاثم ما حكى في الصدر وكرهت ان يطلع عليها الناس يعني ده حاك الحاجه اللي هي بتبقى عارف يحيك المؤامرات بتبقى حاجه كده فيها ضيق وعدم ارتياح وتلاقي كده الواحد صدره منقبض والمولى عز وجل يقول صدره ضيقا حرجا واصبح فؤادي ام موسى فارغا القلب ممكن لما يبقى عليه حاجه آه، ضغط عليه يبقى ضيقا حرجا او منشغل جدا يبقى كانه فارغ كده يعني بيبقى متقلب ويحصل فيه اختلال لما كانه فارغ فارغا يعني فراغ الشيء بيخليه في مهب الريح بيبقى يعني ضرباته سريعه ملخبطه وده بيحصل جدا مع الانفعالات الشديده تبص تلاقي القلب ضرباته سريعه جدا ويمكن احنا عملنا ابحاث وتجارب على بعض الطلبه اللي داخلين الامتحان لقينا نبضهم بيزيد جدا ممكن يوصل 120 و 130 وتلاقي ضغطه بقى وصل 170 على 100 180 على 100 مجرد بيعدي فترة الامتحان أو فترة الضغط العصبي والنفسي تبص تلاقي رتم القلب استعاد الرتم الطبيعي بتاعه ويمكن أيضا العصبي الحائر له علاقة كبيرة جدا بالقلب إذا كنا بنتكلم عن القلب إن هو آه، مزود بالأعصاب العصب الحائر ده المسؤول عن إبطاء نبض القلب ومفيش أسبوع بيعدي إلا لما يجي لي مثلا حد يقول لي بيغمى عليا نعمل له دراسة نلاقي العصب الحائر بتاعه عنده نشاط زيادة وبيعمل له بطء في نبض القلب وأحيانا بيكون هذا البطء لدرجة إن هو بيغمى عليه وبيتوقف القلب واحيانا بنضطر ان احنا نعمل آه، جهاز منظم كهربي يسعف القلب في حالات الاغماء بنسميها neurocardiogenic syncope او الاغماء الناتج عن اعصاب القلب اللي هي الحساسه زياده العصب الحائر نش- زياده نشاط العصب الحائر دي من الامراض الحديثه واللي هي بقت بقينا بنشوفها كتير جدا وكل اسبوع يمكن بيعدي على واحد حالات واحد عادي جدا ت- تدور كل الفحوصات بتلاقيها سليمه تيجي تعمل له اختبار اسمه المنضده المائله تلاقي ان ضغطه وطي وتلاقي نبضه بطأ جدا وفي بعض الحالات القلب بيتوقف تماما نتيجه زياده نشاط العصب الحائر والعصب الحائري يمكن له علاقه بالجهاز الهضمي وبالهضم وبالاكل لذلك في ناس كتيره جدا يقول لك لما باكل وابدا احس بمعدتي يبدا قلبي يلخبط سواء يبطأ او يسرع فعلاقه القلب بالجهاز العصبي وعلاقه ال- القلب كذاكره آه، طرفيه وكمخ طرفي دي علاقه وثيقه جدا العلم يعني توصل اليها اخيرا لكنها موجوده عندنا في القران وفي الحديث من اكثر من ألف عام وكل يوم تظهر آية تثبت عظمة هذا المنهج وقوة هذا المنهج وأنه منزل من السماء وأن المصطفى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يكفيه شرفا إن هو لخص أمراض القلب في حديث واحد ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله دي فيها ملخص أمراض القلب يعني أنت لو جيت شفت تحليل هذا الحديث العلمي هتلاقي علم القلب هو آه، تفسير لهذا الحديث القلب مضغة مضغة يعني قطعة عضلية معروف ان المضغة اللي هي قطعة اللحمة العضلية يعني اللي هي مثلا لو خدت من عضلة الدراع من اي عضلة دي المضغة فالقلب عضلة فهو ركز على ان القلب عضلة يعني عشان يبين ان اهم حاجة فيه العضلة ومعروف ان عضلة القلب دي اقوى عضلة في جسم الانسان لا يسمح لها بالراحة ولو لثانية واحدة يعني عضلة قوية جدا وبتشتغل بطريقة جميلة جدا يعني طريقة متشابكة مع بعضها وبيضخ وبيلف حوالين نفسه عشان يعصر يعني مش مجرد بس سقفة كده لا فيها برضو نوع من روتيشن في منتصف الصدر وتميل إلى اليسار قليلا هذه العضلة القوية أهم شيء فيها الحفاظ على حيويتها وانقباضيتها يعني في بعض الحالات تبص تلاقي العضلة فيها حيوية اللي بيجي له مثلا أزمة أو قصور في الشريان التاجي لكن لا تنقبض فاحنا كل طب القلب الحديث بيعتمد على تنشيط هذه العضلة وأي انسداد في الشريان التاجي يؤثر على العضلة يقال لك time is muscle بالإنجليزية يعني الوقت عضلة فالعضلة دي هي الأساس فلما قال المصطفى مضغة يقول إنها عضلة أهم شيء فيها العضلة يوجد الصمامات توجد الشرايين يوجد كذا يوجد كذا لكن هي عضلة فهو قال مضغة أي عضلة طيب الاتصال وبعد كده نستأنف الحديث في آه، إعجاز الحديث النبوي وعبقريته وعلاقته بالعضو المعجزة ألا وهو القلب اتصال جديد اتفضل السلام عليكم اتفضلي وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام علي صوتك شوية آه، حضرتك آه، انا إيمان علي صوتك شوية ويا ريت توطي التلفزيون وكلمي من التليفون عشان نسمعك السلام عليكم وعليكم السلام آه، حضرتك انا عندي 42 سنه 42 سنة وكان آه، من حوالي 15 سنه كده كنت باخد آه، Inderal 40 لتنظيم ضربات القلب Inderal 40 كم مرة في اليوم كنت باخده مرتين مره مرتين.
الصبح ومره بالليل تمام وبعدين الحمد لله يعني الفترة من مدة ال 15 سنة ديت آه، ما ما كنتش بحس بضربات القلب فأنا لي حوالي شهرين كده آه، ضربات قلبي سريعة جدا وبتجيني على فترات متقطعة بتوصل كام الضربات يعني مش بحسبها بس ببقى نايمه مثلا آه، ابقى حاسه بقلبي هو بيدق بسرعه بسرعه بسرعه ببقى لو طلعت سلم ابقى تعبانه جدا آه، لو انا واقفه او قاعده او شغاله بتجيني على فترات متقطعه فانا مش عارفه يعني انا الحقيقه رجعت اخد ال Inderal تاني انا مني لنفسي من غير ما اروح لدكتور انت بطلتيه بطلتيه من بطلتيه ليه من نفسك
واخد بالك بطلت ال Inderal ليه من غير ما ترجعي لحد من المتخصصين لا ما رجعتش الحقيقه فانا كنت عايزه بس تليفون حضرتك و... والعياده عشان أ- ماشي.
اجي لحضرتك لان خد الحقيقه أنا الرقم من الكنترول بس انا هشرح الحاله بتاعتك عشان افيد الناس يمكن الدرس المستفاد من آه، اتصال الاخت ايمان اللي هو ال Inderal ال Inderal ده يعتبر مضادات البيتا ده بيشتغل على الجهاز العصبي السمبثاوي احنا زي ما احنا عارفين عندنا نوعين من الاجهزه العصبيه اللا اراديه في الجسم الجهاز السمبثاوي والجهاز الباراسمبثاوي السمبثاوي ده السمبثاوي ده المسؤول عن تنشيط الجسم بيسموه بتاع 3 F fear fight and flight اللي هو في الخوف والقتال والطيران الواحد وهو بيركب طياره او خايف او آه، بيحارب تبص تلاقي ضربات أنبيبة كده مشحوذ الجهاز العصبي السمبثاوي يشتغل ضربات القلب تسرع الضغط يعلى العين توسع تبص تلاقي الجسم كده مشحوذ فده الجهاز العصبي السمساوي احنا الناس اللي عندها تسرب في النبض بنحاول ندي دواء يهبط نشاط هذا الجهاز العصبي السمساوي اللي هي الدواء اللي بتقول عليه الاندرال ده هي وقفته فجأة الحقيقة الدواء ده بيتعمل عملية فطام ليه يعني مثلا لما بكون عايز اوقفه ويننج زي فطام الطفل كده ما ينفعش النهارده مثلا يكون الطفل بيرضع خمس رضعات وتاني يوم اقول له لا مفيش لا بالتدريج فايضا الاندرار ده ما ينفعش اكون مثلا باخد 40 مللي مرتين او ثلاثه في اليوم وفجاه كده اقول تاني يوم مفيش هيبدا الجهاز العصبي يشتغل باسرع وتعمل ضربات قلب اسرع ممكن الضغط يعلى ممكن تحصل مشاكل كتيره جدا طيب اتصال جديد ونستأنف الحديث عن هذا الموضوع المهم الو طيب انقطع الاتصال يا ريت الاخ اللي كان متصل او الاخت المتصله يعاود الاتصال زي ما احنا شايفين الجهاز العصبي السمبساوي والجهاز العصبي الباراسمبساوي اللي هو انشطه اللي هو الجهاز العصبي الحائر او ال vagus nerve آه، لهم علاقه بالقلب ويمكن آه، انا اتذكر آه، واحنا في بدايه الفسيولوجي آه، في تمانينات القرن الماضي كان آه، يقال ان القلب والبطين ليس فيه العصب الحائر وحاجه اسمها vagal escape phenomena اللي هو ان العصب الحائر لا يستطيع ان يصل الى البطين هذا الكلام طبعا ثبت ان هو كلام آه، غير دقيق لما لقينا ان في اكثر من 40 خل- خليه 40 الف خليه عصبيه بتغذي القلب ومعظمها موجود في البطين ويمكن اللي بيجي له جلطه في الشريان التاجي الخلفي والجزء اللي هو مو- بيغذي البطين الايمن والجزء الاسفل من القلب او الخلفي ده بيجي له تباطؤ في نبض القلب نتيجه نشاط زياده في العصب الحائر واي نايب مثلا بيشتغل في معهد القلب عارف لما يجي له عيان عنده آه، رسم القلب بتاعه في الوصلات الخلفيه اللي هي 2 و3 و aVF عارفينها بنلاقي كده حاجه اسمها ال ST بتعلى يبقى منها جلطه في الشريان التاجي الخلفي يبص يلاقي بيراقب النبض لان النبض بيبقى بطيء وتلاقي عنده رغبه في الترجيع جامده جدا وغممان نفس وده لازم تديله حاجه تسرع نبض القلب واحيانا بنضطر نعمل منظم كهربي يثبت ايقاع القلب عند معدل معين في هذه الحالات زي ما احنا شايفين علاقه القلب بالاعصاب والمخ علاقه وثيقه جدا بل يمكن القول ان القلب هو المخ الطرفي وإذا كانت الحاجات دي كلها في طور النظريات لسه لكن آه، يعني الشواهد والأدلة تثبت أنها يعني في الوقت القريب ستكون حقيقة مهمة جدا ويمكن أيضا الذي يثبت آه، هذا زي ما قلت لحضراتكم يمكن القلب الصناعي ليه عمليات القلب الصناعي واستبدال القلب الحيوي بقلب مثلا آه، مضخة بلاستيكية أو مضخة معدنية لم تنجح يمكن لأن هو القلب ليس مجرد مضخة وإلا كنا استعضنا عنه بطارية موتور موتور ببطارية وخلاص آه، لكن الجزء الحيوي والعصبي والروحي في القلب مهم جدا اتصال جديد اتصال
الو
ايوه يا حاجه ابتسام ايوه اتفضلي.
مين الدكتور معايا اه اتفضلي اهلا بحضرتك اهلا بيك آه اولا طبعا عاوزين نمرتك واسم حضرتك آه، من يمكن بعد ما اخلص معاك ايه الاخبار مش كده انا حضرتك عندي 70 سنه 70 سنه ها؟
ربنا يديك الصحه و... آه، وبحس يعني انا باخد الكونكور بناء على ضغطه على ضربات قلب زياده قلب سريعه ضربات قلب سريعه نعم ضربات قلب سريعه ضربات قلب سريعه وضغط عالي اه أنا كام الضغط أصلاً بيوصل عندي كام؟
فوبيا. كويس باخد لها الادويه بتاعت بيوصل كام الضغط عندك الفوبيا، السبرام والكلام ده بيوصل كام ضغط الدم نعم بيوصل ضغط كام الدم مرات بيعلى ل 170 ومرات بيبقى واطي آه.
واطي قوي مع قله الحركه ومع قله مع السن وال...
ده ضغط عصبي بقى بتبقي زعلانه متوتره ها لما يعلى بتبقي زعلانه متضايقه من حاجه اه اه ورغم كده حضرتك انا مرات باخد بالليل Atacand وال Concor دائمه فهل تمام.
ال Concor اخده مرتين او ثلاثه ها ده ولا سؤال هو مهم.
انا باخده اتنين ونص عياره اتنين ونص طيب.
بس اتنين ونص اه اه الحاجة التانية انا عندي برضو بيتحبس المية في جسمي كله آه.
فمرات حتى بأدوية الضغط ما بينزلش الا بالمدر لازم السؤال مدرب هو.
التاني حضرتك لما يجي القلب ضعيف يعني ب- برغم ان ما فيش اسباب الانسان بيحس القلب ضعيف فناس قالوا لي سيدا كورول للقلب الضعيف وناس قالوا لي في عشبة الخيل او قصص كده آه.
ارجو انك تفيدني بالامور دي واخد نمرة حضرتك من الكل ماشي اتفضلي طبعا انا كان يهمني جدا اعرف الموجات الصوتيه على القلب بينت ايه هل القلب فعلا ضعيف ولا لا لان احتباس البول ده معناه ان القلب ما بيضخش او الكلى بدات تتاثر من ضغط الدم احنا زي ما قلنا قبل كده وبعيد كل مره ضغط الدم ده مهم جدا والاهمال في ضغط الدم ممكن يؤدي الى تاثير سلبي ويمكن ضعف عضله القلب وساعات بيبدا يعمل كسل في الكلى يحصل نوع من الفشل الكلوي بنكتشفه بالتحليل فمهم جدا متابعه ضغط الدم عشان نتوقع حدوث اي مضاعفات بالنسبه للقلب او الكلى نيجي على السؤال الاولاني اللي هو هل جرعه ال Concor وده من مضادات البيتا ايضا اللي بتشتغل على الجهاز العصبي السمبثاوي وهي بتقول ضغطها طالع نازل لان واضح ان في جزء منه عصبي وتوتر وقلق وانا بصراحه عاذر الناس في الجو اللي هم فيه بس نحاول يعني نطلع من هذه الدايره باي طريقه طبعا الجرعه ممكن تزيد اكتر من كده بس مش لازم تقسميها مرتين او ثلاثه يعني ممكن ناخد مثلا آه، Concor خمسة وممكن عشرة كمان وفي Concor Plus المادة المدرة للبول في نفس الدواء يعني بدل ما انت بتاخدي دواء بيدير البول مستقل في دلوقتي ادويه بتبقى فيها الماده ال Concor ومعاها اللي هو الدواء المدير للبول يعني زي Concor Plus فايه المانع ان انت تاخدي دواء فيه الحاجتين مع بعض ممكن جرعه كبيره 10 لغايه 10 لو كان الضغط يسمح تاخدي لغايه 10 لان يعني Concor 2 ونص يعني عاده في علاج الضغط بيبقى ضعيف شويه انت عايزه 5 او 10 واحيانا بيكون Concor Plus عشان آه، يجيب تاثير آه، قوي على الضغط وينزل البول اللي هو محتبس لكن زي ما قلت لحضرتك مهم جدا الاطمئنان على عضلة القلب يعني وعشان نطمئن على عضلة القلب لازم نعمل موجات صوتية على القلب اللي هي الأشعة التلفزيونية وفي ناس بيسموها الإيكو يبقى الإيكو أو الموجات الصوتية أو الأشعة التلفزيونية دي حاجة واحدة ودي عاملة زي السونار اللي هو على البطن بس الفرق الوحيد دي مخصصة للقلب لها موجات اسمها الدوبلر ودي لازم يعملها دكتور متخصص في القلب يعني دكتور الأشعة عادةً بيعمل كل انواع الاشعه ما عدا حاجات القلب الموجات الصوتيه على القلب لان دي عايزه دكتور قلب متخصص دارس تشريح القلب وفسيولوجيا القلب اتصال جديد محمد
السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا ابو حميد يا دكتور تتكلم منين والدتي وال- والدتي يا دكتور عند عملنا لها تحاليل اه عضل- عضلة القلب 37 37%
ماشي يا دكتور اه في نهجان وبعدين، جامد آه، بيقولوا على كمال اللي هو الجهاز اللي هو ضغطات القلب دوت محتاجه جهاز منظم لعضله القلب اه هو كان الاول كان شويه تاجر دلوقتي ما اعرفش الحاله ايه دلوقتي بس هي عندها سكر وضغط الشريان التاجي عملت فيه دعامات قبل كده
لا يا فندم ده اول مره اول مره تتعب ايوه طب ما عملتش قسطره للشرايين هي اول مره تتعب في القلب هي عندها سكر من زمان طيب اتفضل وانا هشرح الحاله بتاعتها
بس هو كان الشريان التاجي الاول ودينا الدكتور لازم الشريان التاجي الاول ودلوقتي بقى عملنا تحاليل عضله القلب 37 ايوه بص ما هو لازم انا اتاكد ان الشريان التاجي آه، الجهاز ده عباره عن ايه؟
هشرحه لحضرتك انا عملت حلقه كامله عنه قبل كده عملت حلقه كامله عنه قبل كده ومستعد المره الجايه ان شاء الله اجيبه واجيب الف- الفيديو بتاعه ونشرح ازاي لا بنركبه بس بس- بس عشان دلوقتي احنا هنعمل على عمليه ال- الجهاز بعد سعادتك هشرحه لحضرتك اتفضل عاوز اسال سؤال بس الجهاز ده كويس ولا وحش؟
ما انا هشرحه لحضرتك اتفضل اتفضل آه، بالنسبه لعضله القلب اللي هي وصلت الثلاثينات 30% 35 37 فضعف شديد في عضله القلب لكن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انا بحاول ادور على السبب الاول بنشوف الشريان التاجي فيه مشكله الصمام فيه مشكله لو في حاجه تتصلح لو اتضح ان الشرايين مش مش هينفع نعمل فيها حاجه والصمامات مش هينفع نعمل فيها حاجه يبقى ت- آه، تركيزنا على آه، تقويه عضله القلب وتقويه عضله القلب بتبدا بالادويه يعني الادويه المدره للبول وفي بعض ادويه مضادات البيتا وبعض مضادات الانزيم الحاجات دي كلها بتساعد على تقويه عضله القلب وتمنع حدوث الجلطات وتساعد على ان القلب يشتغل احسن لكن في حالات كتيره جدا حتى مع هذه الادويه تبص تلاقي النهجان بيزيد والمجهود بيقل جدا فتم اللي هو اختراع الجهاز وده بدا من سنه 2000 وبيسموه الجهاز المعجزه وهذا الجهاز المعجزه اللي هو الجهاز الثلاثي ده بيعمل ربط لعضله القلب احنا يمكن قلنا قبل كده لما جه المولى عز وجل يتكلم ربطنا على قلوبهم يعني انا بقول ان الربط ده مهم جدا ان القلب يشتغل ك one unit واحده واحده يعني هو القلب اربع حجرات لو كل حجره فيه اشتغلت بمعزل عن الثانيه ده مش هيبقى عضو متكامل فلازم كل القلب يشتغل مع بعضه يعني البطين الايمن والايسر في خلايا عضليه كتير لو كل واحده اشتغلت براحتها يبقى مفيش ضخ للدم لكن اللي بيحصل ان هو بيحصل تناسق شديد عشان ال- الاتحاد قوة لازم الضربة تطلع في وقت واحد كل العضلات تنقبض في وقت واحد بحيث ان هي الضربة تطلع قوية ويحصل ضخ للدم اكثر آه، آه، ما يحتاجه الانسان يعني فاذا حصل ضعف وتليف في عضلة القلب او حصل اختلال في النظام الكهربي آه، لهذه العضلة تبص تلاقي مثلا حتة تشتغل قبل الثانيه فمثلا الحاجز بين البطينين او البطين الايمن يشتغل قبل البطين الايسر او الحاجز الطرفي بتاع البطين الايسر فبنركب جهاز كهربي هو عباره عن بطاريه صغيره بتحط تحت الجلد عمليه بسيطه جدا بمخدر موضعي وبيبقى العيان صاحي وبتطلع منه زي الياف كهربيه ثلاث الياف واحده بنحطها في الاذين الايمن واحده بندخلها في البطين الايمن والثالثه للبطين الايسر عن طريق الوريد التاجي وانا يمكن شرحت الحاله دي قبل كده ويمكن ان شاء الله المره الجايه نعمل حلقه كامله لان في اسئله كتير بتجيني جدا عن هذا الجهاز الثلاثي واصبحت الاحتياجات اليه كثيره جدا والحالات اللي هي بتحتاجه كتيره جدا آه، هذا الجهاز لما بيطلع ال- الاشاره الكهربيه بيعمل تنسيق بين الاذين والبطين وبين البطين الايمن والبطين الايسر وبين داخل البطين نفسه فبيعمل عمليه ربط كهربي بتخلي العضله زي حاجه بتحفزها في وقت واحد تبدا تنشط والناس بتتحسن عليه جدا يعني فالحالة بتاعت آه، الأخ محمد والدته آه، إذا هي آه، طلع آه، رسم القلب مطابق للمواصفات لازم طبيب القلب المتخصص يشوف رسم القلب ويشوف إذا كانت ماشية على أدوية بطريقة مثالية ومش جايبة نتيجة وبعد كده نقرر مدى أهمية أو الاحتياج لهذا الجهاز لكن الحقيقة الحالات اللي هي آه، ركبته اتحسنت جدا لسه عامل أنا واحد كان يمني يعني ما مش هقول لحضرتك حتى قبل العملية وخلال العملية ما كانش قادر ينام على ظهره مجرد ان احنا خلصنا العملية بدأ ينام على ظهره ونفسه ارتاح والحالة اتحسنت جدا بيعمل تأثير سريع جدا للحالات اللي هي محتاجاه نرجع الى موضوع النهاردة القلب يفكر ويعقل وانا زي ما قلت لحضراتكم كان الاعتقاد السائد قديما ان آه، القلب هو مجرد مضخة موتور يضخ الدم وخلاص ملوش اي آه، فائدة آه، آه، لكن آه، كل العلماء في العصر الحديث ومع بداية آه، عمليات زراعة القلوب آه، تبين آه، كشف الجهة المعنوية أو الناحية آه، النفسية أو تأثير الأعصاب على القلب وكلنا عارفين أن ال- الضحك آه، بيفيد القلوب آه، بدليل المولى عز وجل في سورة النجم وأنه أضحك وأبكى يعني جعل الضحك مرادف للحياة وأنه هو أحيا أمات وأحيا فجعل الضحك موازيا للحياة فالضحك من أساسيات الحياة والضحك بالذات في المواقف أو التفاؤل أو الابتسامة دي بتزود إفراز ال nitric oxide أكسيد النيتريك ده بيعمل زي تمدد وانشراح في الصدر يعني دايما الإنسان المتفائل اللي بينظر إلى الجانب الإيجابي من الحياة الضاحك ده بيكون أقل عرضة لأزمات القلب ودايما الحالات اللي هي بتيجي بعد أزمة نفسية أو بعد حرق الدم يقول لك إيه لو أنت مثلا عديت في العناية المركزة هتلاقي أكتر من 80% من المرضى اللي هم عندهم السكر يقول لك السكر جالي بعد ما دمي اتحرق واتنفست أزمة القلب جات لي بعد ما دمي اتحرق واتنفست فالحالة النفسية والعصبية والاكتئاب والتوتر والقلق وردود الفعل المتطرفة في المشاعر من الخوف والفزع ويمكن احنا كلنا تعرضنا في السنتين الأخيرتين يعني من أول 2011 لغاية دلوقتي أزمات متتابعة إن شاء الله مصر يعني ستكون أقوى من هذه الأزمات لأن الشعب المصري يعني شعب عريق ويمكن ال- المحن والشدائد هي اللي بتظهر معدن هذه الشعوب ويا ريت ال- القيادة تكون حاسة بنبض الشارع أكتر من كده شوية وتتجاوب مع نبض الجماهير أكتر من كده شوية وتتفاعل بردود فعل سريعة ل- زي ما قلت في بداية الحلقة إن النظام السابق اللي أودى بيه رد الفعل المتباطئ لازم يكون القيادة على مستوى الحدث يعني ما ينفعش يجي بعد نص الليل تغريدة على تويتر عشان آه، تدي التعازي آه، لأهل السويس بينما الحدث أكبر من السويس ومن أهل السويس لأنه شمل مصر كلها يا ريت ربنا يؤلف القلوب ويوحد الصفوف وأجواء التوتر دي تخف ونبدأ نشتغل يعني احنا بنتكلم بنقول القلب الفارغ الفراغ دايما آه، نعمتان مغمون مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الفراغ ده ممكن يعمل توترات في القلب لكن القلب اللي هو المشغول بالطموحات والعمل والإنجازات والتخطيط والمشروعات ده بيبقى أكثر أمانا من أزمات القلب يعني أيضا القلب الفارغ اللي هو مش لاقي حاجة تشغله مهمة بيبدأ آه، يعني يأثر على نفسه سلبيا فانشغال القلب بالمفيد ده بيحميه من الأزمات القلب أيضا بالنسبة للتأثير العصبي وتأثير الإيمانيات على القلب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان صلاة الفجر مثلا آه، جمعية القلب الأردنية عملت دراسة لقيت الناس المحافظين على صلاة الفجر دول أقل عرضة للإصابة بأزمات القلب والسبب ان الانسان لما بيصحى مثلا في هذا الوقت من آه، السحر او او وقت الفجر وبيكون نسبه الاوزون اللي هو المفيد اعلى ما يمكن دي بتعمل تنقيه للدم وبتعمل آه، وقايه من ازمات القلب دي حاجه الحاجه الثانيه اللي هي الحاجه المعنويه والنفسيه والعصبيه التي تصب في صالح القلب المطمئن اللي هو المتواصل مع السماء المتواصل مع خالقه المتواصل مع اهله الراضي عن نفسه الراضي عن حاله القانع لان دايما دايما آه، القلب اللي هو غير قانع ده بيكون قلب عرضة للإصابات والأمراض والمشاكل ويمكن الوصف العربي الدقيق لقلب الغيور كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله دايما القلب اللي هو المليء بالأحقاد والحسد والغيرة ده بيكون قلب يعني سريع التآكل سريع الاحتراق يتآكل ذاتيا يأكل نفسه إن لم يجد ما يأكله ويمكن برضه في سياق ال- الجهاز العصبي وعص- والمخ الطرفي وأن القلب هو جزء من المخ الطرفي أو الفؤاد يعني يعني الفؤاد اللي هو أنا بعتبر إن هو قلب القلب أو مخ القلب ده بيتأثر بكل هذه العوامل وبيعمل إشارات يمكن بتحسها في اللي قاعد جنبك تقول إن أنا ارتحت له أو اتضايقت منه أو أثر عليا إيجابا أو سلبا. الاتصال الأخير النهارده نجلاء أيوه نجلاء السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام انا دكتور كلمت حضرتك قبل كده من حوالي اسبوعين ورحت كشفت عند دكتور قال لي آه، عملت ايكو على القلب طلع سليم وعملت D, D-dimer طلع سليم وكالسيوم و- وهيموجلوبين وبوتاسيوم طلع كل حاجه سليمه طب إيه بس أنا المشكلة؟
قلت- قلت لحضرتك ان انا بحس ان في قبضه بتجيلي في قلبي قبضه بتيجي جامده وبعد كده بت- بتفك دقيقتين وبتطلع كاني روحي بتطلع لفوق يعني كاني روحي بتطلع كده من عند الحنجره وتطلع أهو.
فانا مش عارفه ده ايه انا رحت لدكتور قلب قال لي مفيش حاجه
عملتي آه، رسم قلب؟
عملت ايكو طلع مفيش حاجه طلع لا سليم.
رسم القلب نعم رسم قلب لا عملت انا عملت رسم قلب من فتره من لا احنا عايزين رسم قلب ورسم قلب 24 ساعة او 48 ساعة عشان يسجل نبضات القلب ونشوف ايه اللي بيحصل فيه لان هو طب ممكن ايه تكون يا دكتور القبضة دي محتاجة رسم قلب مستمر 24 ساعة او 48 ساعة لان واضح القبضة اللي بتجيلي دي ممكن تكون اختلال في كهرباء القلب دي اللي بتلخبط قلبك وتعمل لك القبضة دي في ضربة بتيجي في آه، قبل ما وقتها دي انا اكتشفها برسم القلب المستمر اللي هو الهولتر 24 ساعة او 48 ساعة آه، يعني انا خلاص قلت للدكتور اللي حضرتك قلته دوت الهولتر فهو طلب مني الايكو بس عملته وطلب مني الحاجات دي عملتها والغده وكله طلع كويسه ما فيهاش اي حاجه خالص هنشوف في حاجات تانية ممكن نعمل أشعة بالكمبيوتر ممكن نعمل طب قسطرة ممكن للشرايين اخد رقم حضرتك معلش يا دكتور مش خديه من الكنترول تشخيص القلب زي ما احنا قلنا قبل كده زي البازل اللي عارفين لعبة البازل عشان توصل للصورة النهائية بتقعد تحط المكعبات لغاية ما الصورة تكتمل ممكن أنا أحط جزء مش باين الصورة أكمل الجزء الثاني الثالث الرابع فكل حاجة بتكمل اللي بعدها زي ما شفنا في حلقة النهاردة أن القلب ليس مجرد مضخة ليس قطعة من اللحم وزي ما قلت الحديث المعجزة الذي تكلم عن القلب كعضلة يمكن ما كملناهوش النهاردة إن شاء الله نكمله المرات القادمة إذا صلحت صلح الجسد كله وإزاي هبوط القلب الرسول يعني آه، شخصه بتشخيص دقيق وبعبارة عربية بليغة فصيحة جميلة جدا آه، تثبت أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آه، إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله قبل ساعة من الآن تكون مصر يعني أكثر سكينة تح- يحفها الوئام ويعني الشمل يتلم وتقل المشاحنات والإضرابات والاعتصامات والمظاهرات وتدور دا- دائرة العمل من جديد وينطلق آه، قطار التنمية في ظل نسيج واحد ومجتمع واحد ويستمر نبض الحياة والسلام عليكم ورحمة الله